بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. هقرا ويا حضراتكم جزء من الانجيل المقدس انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 12 في عدد 24 44 فنادى يسوع وقال الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي ارسلني والذي يراني يرى الذي ارسلني انا قد جئت نورا للعالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمه ان سمع احد كلامي ولم يؤمن فانا لا ادينه لاني لم اتي لادين العالم بل لاخلص العالم من رزلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الاخير لاني لم اتكلم من نفسي لكن الاب الذي ارسلني هو اعطاني وصيه ماذا اقول وبماذا اتكلم وانا اعلم ان وصيته هي حياه ابديه فما أتكلم أنا به فكما قال لي الآب هكذا أتكلم نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين أولا كل سنة وأنتم طيبين في مناسبات كثيرة في شهر مارس مناسبات بداية الصوم المقدس الأيام البركة اللي بنعيشها وأسابيع الصوم الجميلة والتذكارات المفرحة بقديسين معاصرين معاصرين عاشوا في وسطنا وشفناهم وتعاملنا وياهم وتكلمنا وياهم و أسماء كلها لامعة في سماء المجد قديس البابا كيريلو السادس وبابا شنودة الثالث وأبونا بشوي كامل هنا في اسكندرية وأبونا مخيل إبراهيم في القاهرة وأبونا فتاوس سورياني في البرية تذكارات كلها تذكارات طيبة مع تذكارات أخرى تانية ولأن ربنا سمح إن لقاء الأربع ده نقدر نعمله في أماكن كتيرة فاخترت إن يكون يوم شهر مارس يعني اليوم ده يكون هنا الأربع اللي فات كان يوم 16 كنت في الدير وكان صباح عندنا رسامات كهنة يومين ورا بعض فكان مناسب ان احنا نيجي النهارده أه بشكر محبة الآباء آباء هذه الكنيسة المباركة وهي كنيسة لها عمل ولها دور كبير جدا في خدمة اسكندرية وخارج اسكندرية ووجود الآباء الأسافة الأحباء نيافة أنبا بابري ونيافة أنبا مقار ويانا أه أبونا الوكيل أبونا رويس وكل الآباء الكهنة الأحباء الموجودين وخدمة هذه المدينة أنا عارف إن كنيسة ماري جرجس سبورتنج لها مكانة حلوة في كل قلوبنا وبتزداد القداسة والنعمة والتعليم وما ينشر من كتب من خلال هذه الكنيسة من خلال الآباء الأحباء اللي عاشوا وخدموا وتعبوا في هذه الكنيسة قدام كتير اتخرجوا من كنيسة ماري جرجس فورت ابتديت في الصوم الكبير ان احنا كل سنة بناخد انجيل قداس يوم من الايام في سنة 13 خدنا انجيل يوم الاثنين من كل الاسابيع وفي سنة 14 انجيل الثلاث وفي سنة 15 انجيل الاربع والسنة دي إذا أراد ربنا وعشنا بناخد إنجيل يوم الخميس اللي هو يبقى بكرة بنعمة المسيح والملاحظة إن أناجيل قداسات الصوم فيها سؤال يعني أنت الفقرة المختارة فيها سؤال أحيانا السؤال يكون بطريقة واضحة صريحة يعني مثلا الأسبوع اللي فات من يستطيع أن يخلص التلاميذ نفسه وهم سألوا السؤال ده يعني بعد الكلام اللي قلته ده يا يسوع مين هيقدر يمشي في الطريق بقى في إنجيل هذا المساء السؤال ليس سؤالا صريحا ولكن السؤال في ثنايا الآيات بس قبل ما أدخل وياك في السؤال ده بتاع النهاردة عايزك تاخد بالك من ملحوظة مهمة إنجيل معلمنا يوحنا هو 21 إصحاح في دراسته بنقسمه قسمين قسم من إصحاح واحد لإصحاح 12 وقسم من إصحاح 13 إلى النهاية بنسمي القسم الأول قسم الآيات المعجزات والقسم الثاني بنخليه أو بنسميه قسم الآلام يعني إيه الكلام ده القديس يوحنا الحبيب في كتابته لهذه البشارة لم يسجل أي مثل للسيد المسيح ولكن اختار عدد من المعجزات هذه المعجزات لها دلالة لاهوتية قوية وسجلها في ال 12 إصحاح الأولانيين حوالي 8 معجزات كانت آخر معجزة هي معجزة إقامة لعازر بعد أربعة أيام من القبر ومعجزة العازر كانت بقى الحدث المصلي اللي ابتدى اليهود قالوا لازم المسيح ده يتصلي بعد كده اتكلم السيد المسيح في لغاية إصحاح 12 وبإصحاح 12 بالجزء بتاع إنجيل النهاردة ينتهي الجزء الأول في إنجيل معلمنا يوحنا اللي هو المعجزات وأي معجزة عشان تتم في حياتنا لها شرط أولي هو الإيمان ولذلك السؤال بتاع النهاردة اللي بنلاقي في هذا الجزء إجابة عنه السؤال اللي بيقول هل تفهم معنى الإيمان أنت فاهم يعني إيه إيمان فاهمه كويس الجزء الثاني من إنجيل معلمنا يوحنا ده جزء الآلام كله بيتكلم عن أحداث أسبوع الآلام أحداث الصليب لغاية القيامة وما بعد القيامة عشان كده موقع الجزء بتاع النهاردة اللي هو إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 12 من 44 ل 50 جزء ختامي أو فصل ختامي للجزء الأول في هذا الإنجيل والسؤال مهم بنصوم وبنصلي وبنيجي الكنيسة وبنعيش حياتنا بنمارس حاجات كتيرة هل أنت فاهم كويس معنى الإيمان؟ هل تعي مفهوم الإيمان؟ طبعا كلمة الإيمان دي كلمة كبيرة خالص لكن أنا هحاول بنعمة المسيح أحطها قدامنا في خمس درجات تبين وتوضح مفهوم الإيمان من خلال الخمس نقط دول أول حاجة في الجزء اللي قريناه بيتكلم عن نور بيتكلم عن النور والنور يعني فيه نور وظلام والظلام دايما في الكتاب المقدس رمز للخطية رمز للخطية فأول نقطة في مفهوم الإيمان أن الإيمان هو توبة معاشة توبة بتعيشها كلمة توبة كلمة جميلة وبنسمع عنها كتير في الكنيسة لكن ماذا تصنع الخطية في الإنسان؟ الخطية تصيب الجهاز الروحي في الإنسان تقول لي هو في جهاز روحي أنا أعرف الجهاز التنفسي والجهاز العصبي والجهاز الهضمي دي الأجهزة اللي موجودة في جسم الإنسان في جهاز روحي أقول لك طبعا هو ربنا خلق الإنسان ده كده يعني الجهاز الروحي في الإنسان يتكون من عين وأذن وقلب عين وودن وقلب عشان كده اللي يدقق جدا في قراءات الكتاب في قراءات الصوم الكبير كلها النبوات في العهد القديم والقراءات في العهد الجديد هيلاقيها دائما بتتكلم يا على العين يا على الودن يا على القلب يعني مثلا اخر يوم في الصوم الكبير اللي هو يوم الجمعة الكبيرة وصباح سبت النور ونسهر طول الليل ونقرا ها، نقرا سفر الرؤيا مش كده؟ ايه اكتر عبارة بتتكرر؟ من له اذنان للسمع فليسمع ادي الودن احسن يكون بعد كل الصوم ده والودن لسه ما بتسمعش العين تصيبها الخطية بالعمى ما يشوفش كويس والودن تبقى دايما ما بتسمعش دايما بترفض يرفض اي حاجة بصراحة والقلب يصاب بالقساوة يتحجر الخطية تعمل فيه كده فكأن الخطية في حياة الإنسان تصيب الجهاز الروحي وتجعل عينيه ما بتشوفش وودنه ما بتسمعش وقلبه ما بيحسش ده باختصار شديد هدي لك مثال ارجع ويايا كده لاستفانوس اول الشهداء وأول الشمامسة أو رئيس الشمامسة تعال نقف وياه في لحظة الرجم استفانوس شاب لطيف صغير وجهه كوجه ملاك واقف في الوسط بيرفع ايديه بالصلاة عنده إيمان قلبه مبصر عينيه شايفة السماء ودانه سمعت الوصية طب استفانوس بيرجموك ليه قال بيرجموني بتهمة التجديف طب هما ما شافوش ما سمعوش ما حسوش قال لا اصل الخطية اعمت عيونهم ودانهم وقفت عن السمع وقلبهم وقف عن الاحساس اذا اول معنى للايمان الإيمان هو توبة معاشة احنا بنيجي في فترة الصوم علشان نحاول نعيش التوبة وشوف بقى المعنى الجميل يجي في يوم حد الرفاع اللي هو صبح بقى أول الصوم الكنيسة العظيمة تختار لنا فصل إنجيل آه، معلمنا متى إنجيل ستة إصحاح ستة اللي بيقول إيه ادخل الى مخدعك واغلق بابك ادخل الى قلبك واغلق فمك ادخل وادخل هنا يعني شوف وضعية قلبك ايه شوف وضعية عينيك ايه شوف وضعية ودانك ايه اذا يا احبائي اول جانب يخليك تحط قدمك على اول خطوة او اول عتبة للايمان هو التوبة المعاشة وأرجوك تفهم التعبير ده توبة بعيشها مش وقت الدقايق بتاع سر الاعتراف لا ده توبة بعيشها في حياتي كل يوم والتوبة في المفهوم الأرثوذكسي في أبسط مفهوم لها هي حياة النقاوة نقاوة القلب واحد بيقضي حياته عشان ينقي قلبه كان في التدريب اللي موجودة في اختبار الإخوة اللي بيدخلوا الدير عشان آه، الرهبنة طلبة للرهبنة آه، أول ما يجي الأخ كده الدير يجي المسؤول يقول له خد شوال الرز ده نقيه فيبص للشوال هنقي الشوال ده كله ده أنا عمري ما نقيت في بيتنا طبق رز حتى كويس فيقوم يسأل هنقي الرز ده ازاي لو تجيب طبق وتحط شوية رز فيه مش كده وتبتدي ايه حباية حباية والحاجة اللي مش مناسبة أو الحاجة اللي مش مظبوط بتطلعها بره تخلص شوية دول تحطهم هكذا التوبة يا أحبائي هم ما يقصدوش إن احنا ننقي الرز لتنقيته هم يقصدوا كتدريب نسكي ان نتعلم كيف تنقي قلبك يوم بيوم ساعة بساعة باستمرار ولذلك التوبة تأخذ الحياة كلها أول خطوة الإيمان هو التوبة المعاشرة الخطوة الثانية وعايزك تعيش ويايا مش خطوات يعني ورا بعضها كده لا هي خطوات صح ورا بعضها لكن كمان جنب بعضها بنمارسها ويا بعض الخطوة الثانية الإيمان رؤية معاشة رؤية عينيا فتحت على رأي المولود أعمى في اختباره الأخير لما قال العبارة الجميلة بتاعته اللي بنقراها يوم حد التناصير أنني لا أعلم غير شيء واحد أنني كنت أعمى والآن أبصر التوبة تنقلك إلى الرؤية فالإيمان هو الرؤية المعاشرة برضو تعالوا نقول يعني ايه رؤية معاشرة الرؤية المعاشرة تتحقق في حياة الإنسان السائر في طريق الله من خلال الصلاة ليه كنيستنا فيها صلوات كتيرة ليه كنيستنا فيها تسابيح كتيرة ليه كنيستنا فيها أصوام تمتزج مع الصلوات ليه فيها مدايح ليه فيها ترانيم ليه فيها ألحان كنيسة مصلية أصل الصلاة هي معبرنا إلى رؤية الله شوفوا بقى في قلبي ما أنا قلبي ده لما كان مليان أتعاب كتيرة عامل زي اليوم اللي يبقى فيه شبوره فيه ضباب ما تشوفش الطريق نقيت قلبك هتبتدي تشوف بقى وتشوف ازاي اوقات الصلاه هي الاوقات التي نمنحها لله نمنحها لله لكي ما نراه يا الله موجود في كل وقت في كل حين قول يا رب انا نفسي اشوفك نفسي أشعر بيك أراك رؤية الداخلية في قلبي على رأي الكتاب يا يا سيد نريد أن نقرأ يسوع عايزين نشوف يسوع ده في نفس الإصحاح في عدد 21 فتقدم هؤلاء كان أناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد فتقدم هؤلاء إلى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل وسألوه قائلين يا سيد نريد أن نرى يسوع نريد أن نرى يسوع الطريقة اللي بنستخدمها عشان نشوف المسيح هي الصلوات ولذلك الإنسان الذي يهمل الصلاة بأي شكل من الأشكال هشوف المسيح ازاي وحس بيه ازاي الايمان رؤية معاشة اوعى تفتكر انا في وقت الصلاة بس هو رؤية المسيح لكن تكرار حياة الصلاة مواقف الصلاة بتنوعاتها الجميلة اللي موجودة تخليك تشعر زي ما يقول داود النبي جعلت الرب أمامي في كل حين أن يهوى على يميني فلا أتزعزع رؤية معاشة أنا شايف ربنا قدامي حتى لما بتحصل ضيقات في وسطنا ضيقة إنسان يتعرض لضيقة يقول لك قدامك حل من اتنين يا تشوف الضيقة والضيقة دي تداري ربنا عليك يا تشوف الله يفصلك عن الضيقه فتك... فيكون رؤيتك لله هي التي تمنحك سلام تمنحك هدوء تمنحك فكر عشان تقدر تعبر اي مشكله واي ضيقه تحل بالانسان بنورك يا رب نعين النور هو دي وقت الصلاة كل صلاة بنصليها هي كده بنورك يا رب نعين النور كل ما أقف قدامك آخد من نورك أستطيع أن أرى جيدا عروس النشيد في سفر النشيد في الإصحاح الثاني يناديها العريس العريس وهو رمز لله ينادي النفس البشرية ولما بينادي النفس البشرية بيتكلم وياها بفكرة جميلة قوي في الإصحاح الثاني عايز أقراها لك بالظبط يقول تعبير جميل وحلو يقول كده أجاب حبيبي وقال لي قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي ليه لأن الشتاء قد مر قد مضى والمطر مر وزال الشتاء رمز أو تعبير عن الخطية أو الوقت البارد الحياة الباردة خلاص الشتاء راح انت تبت خلاص فالنفس البشرية أمام الله زي ما بقول لك الإيمان رؤية معاشة يبتدي الله ينادي النفس البشرية ويقول كده أريني وجهك وأسمعيني صوتك لأن صوتك لطيف ووجهك جميل طب يا رب بتسمع صوتي فين بتقول لي أسمعيني صوتك لأن صوتك لطيف تصور كل واحد فينا عندما يقف امام الله ويصلي او يسبح او يرنم وحتى لو كانت هذه النغمات في داخله زي ما بنقول كده في اول مزامير النوم من الاعماق صرفت اليك يا رب تصور كل ده مسيحك يقول لك اسمعني صوتك لان صوتك لطيف صوتك حلو احيانا الواحد كده هو ماشي في بعض الاماكن الخضراء شجر تلاقي فيه كده عصافير عماله تزعزع واصوات كده من الطيور جميله تبقى مش عايز تسيب المكان مسيحك الذي راى توبتك وراك تعيش فيها يناديك يقول لك نفسي اسمع صوتك احنا احيانا نقولها احنا البشر ويا بعض احيانا واحد يقابل واحد كده عايز اسمع صوتك عايز اسمع صوتك ما تحرمنيش من صوتك بنقولها لبعض كده في علاقتنا الاجتماعية مسيحنا القدوس يقول للنفس التائبة التي بدأت تعيش الإيمان يقول لها كده اسمعيني صوتك لأن صوتك لطيف دي الخطوة الثانية رؤية الإيمان رؤية معاشرة نطلع شوية الخطوة الثالثة الإيمان هو الكلمة المعاشة كلمة الوصية الكلمة اللي بتعيشها أنت في حياتك الوصية الكتابية وضعت لكيما تكون سراج لحياة الإنسان أحيانا الواحد يبص الوصايا الإنجيل ويبقى عنده شعور إن دي وصايا قديمة أو إن إحنا الزمن بقى بتاعنا دلوقتي عايشين في أزمان متقدمة وتكنولوجيا سريعة الإنجيل بقى مفيش الكلام ده ايام ما اتكتبت الاسفار ما كان لا في تلفزيون ولا في ثوره اتصالات ولا تدفق معلومات ولا ولا الحاجات دي كلها انتبه انتبه اسمع الانجيل بيقول ايه ان سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركه بعضنا مع بعض ودم يسوع ابنه يطهرنا من كل خطيه إن سلكنا في النور في الوصية إن عشت في الوصية يقول لنا صاحب سفر المزامير لكل كمال رأيت منتهى أما وصاياك فواسعة جدا أحيانا مفاهيمنا يبقى فيها آه، خلط أحيانا الناس ما تفهمش مدلولات الكلام مدلولات الكلام ويحتاج الإنسان إنه حياته بالوصية تكون واضحة الوصية اللي بيعيش فيها واضحة كلمة الله واضحة هدي لك مثال صغير احنا الاسبوع ده في اسبوع الابن الضال ايه مشكلة الابن الضال طبعا قصة معروفة قصة المثل مشكلة الابن الضال ان كان عنده مفهومين عكس بعض هو بسبب اصحابه وبسبب طياشة عقله اعتبر ان البيت اللي هو عايش فيه سجن ولازم يروح الحرية ودائما يا إخوتي الأحباء الخطية تبدأ بهذا المفهوم الوضع اللي انت فيه سجن كلمة سجن مفهومة لنا كلنا الوضع اللي انت فيه في البيت في الشغل في الخدمة في الكنيسة في المجتمع في حياتك الخاصة ويبتدي الإنسان يتذمر على هذا السجن مفيش واحد هيتمتع وهو عايش في السجن ويبتدي تذمره ده يخلي فكره ينحرف تكون النتيجة ايه ايه المشكلة اللي عندك قال بيتي بكل اللي فيه سجن انا عايز اسيبه طب عايز تروح فين قال عايز انطلق للحرية انت تفضل لي الحرية ولا السجن الفكرة دخلت في مخه لما عاش في الفكرة دهيت وابوه قال له خد نصيبك وتفضل وفضل الحال كما يقولون في الامثال دوام الحال من المحال وابتدت حياته يحصل لها انحدار وهو امام الخنازير يشتهي طعامهم بس جت قدامه الفكرة الصحيحة لا ده هنا أنا في السجن وعايز أرجع إلى حريتي السجن والحرية مش في الجدران يمكن مزرعة الخنازير دي ما كانش لها سور ما كانش فيها سور لكن هو اكتشف مش اكتشف صحة ولذلك الإيمان هو كلمة معاشة وصية بتعيشها بتطبقها لما اكتشف ان مزرعة الخنازير وهي تعبير عن حقارة الخطية قال لا اروح لابي حتى لو كنت في بيت ابي شغال اجير انا في حرية ونجح ولذلك دائما نسمي هذا المثل قصة الابن الشاطر الإيمان كلمة معاشة مرة قريت قصة كده لطيفة على دير للراهبات في مجموعة راهبات وجت الأم الرئيسة دير غربي مش مصري جت الأم الرئيسة وقالت لهم احنا عايزين نجرب نشوف ربنا بيستجيب صلواتنا ولا لا فكل واحدة تصلي صلاة في طلبة الحاجة اللي هي عايزاها ونيجي بعد سنة نشوف ربنا استجاب لكل واحدة ازاي فكان في راهبتين راهبة في المطبخ وراهبة في المكتبة الرهبة بتاعت المطبخ وقفت تصلي وتقول يا رب انا عايزه ستاير علشان قاعه الطعام اللي بيقعدوا ياكلوا فيها الراهبات عايزه تعمل ستاير على الشبابيك الرهبه بتاعت المكتبه وقفت تصلي وتقول يا رب من فضلك ابعت لي واحد وثلاثين متر ونص قماش ستاير لشبابيك المكتبة كل واحدة بتصلي لوحدها محدش يعرف التاني في يوم جه للدير هدية طرد قماش ستاير فالأم الرئيسة جمعتهم وسألتهم مين كان بيصلي من أجل ستاير فاتنين رفعوا ايديهم فابتدى يحصل نزاع ده ربنا استجاب لصلاتي التانية تقول لا ده استجاب لصلاتي فسألتها سألت الأم سألت كل واحد كنت بتصلي تقولي ايه؟ قالت كنت بقول بصلي يا رب ابعت لنا قماش ستاير وانت بتصلي تقولي ايه؟ يا رب ابعت لنا 31 متر ونص قماش ستاير لانها قاست على الشبابيك طلعت المساحة المطلوبة كده حاجة غريبة فالأم الرئيس قالت خلاص نقيس القماش وتحكي القصة لما جابوا المتر بقى ابتدوا يقيسوا وبيقيسوا القماش كأنهم في امتحان وكانت النتيجة والمفاجأة إن القماش يطلع 31 متر ونص فطبعا كان من نصيب الرهبة بتاعة المكتب الإيمان كلمة معاشة عندما أعطانا السيد المسيح آخر وعد في إنجيل معلمنا متى قال ها أنا معكم كل الأيام ما حددش يوم معين في الشهر ها أنا معكم كل الأيام ولذلك إيمانك من خلال الوصية هو في كل يوم لأن مسيحنا حاضر في كل يوم هو قادر على تنفيذ الوصية وقادر على إيفاء الوعد كل وصية في الإنجيل هي بمثابة وعد هو يستطيع أن يحققها والآية الجميلة اللي بنقراها في سفر الجامعة يقول كده صنع الكل حسنا في وقته الإيمان كلمة معاشرة الأمر الرابع الخطوة الرابعة قبل الأخيرة خطوة سهلة جدا لأنها بتجمع نمرة اثنين ونمرة ثلاثة. إزاي؟ نمرة واحد الإيمان توبة معاشة. واثنين الإيمان رؤية معاشة. وثلاثة الإيمان كلمة معاشة. نمرة أربعة اللي بنعيشها هي الأسرار المعاشة. السر أسرار الكنسية ويمكن بنركز خالص على السرين اللي بنمارسهم سر التوبة والاعتراف وسر التناول أو الإفخارسي الأسرار التي نأخذ بها نعم نعم عمل روح الله ونعم متجددة على الدوام وعمل الله وروحه في الكنيسة وهذه الاسرار تمنح الانسان نعم كثيره بنعيشها اسمع كده ويايا في سف في سر الافخارستيا التناول القداس لما بتحضر وتتناول تسمع في الاخر في اخر القداس خالص تسمع القداس ده هيعمل فيك ايه هيمنحك ايه هيبارك حياتك بايه أبونا يقول يعطى عنا خلاصا نجيب الخلاص منين؟ غير من عند المسيح وغفرانا للخطايا مين يقدر يمسح الخطية إلا شخص المسيح ودم المسيح وحياة أبدية لمن يتناول منه حطهم قدامك كده الثلاثة يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منهم كأنك في كل مرة تحضر القداس وتحضر بوعي وتمارس هذا السر بوعي ونفسك تبقى كلها حاضرة مش حاضر بجسدك وفكرك أو ذهنك في حاجة تانية تكون النتيجة انك تعيش السر فتتلامس مع قوة الخلاص وتتلامس مع فرحة غفران الخطية وتتلامس أيضا مع الدعوة السمائية إن لك نصيب في السماء حياة أبدية لمن يتناول منه كأن في كل مرة بتحضر قداس بيتجدد قدامك الوعد اللي قاله لك المسيح في يوم أنا رايح عشان أعدي لك مكان عشان أوضب لك مكان عشان أستناك فيصير الإيمان هو أسرار معاشة بتعيشها وهكذا في سر التوبة سر التوبة طبعا بمفعوله الأصيل وإزاي بنمارسه إزاي الإنسان يمارسه أمام الله وأمام نفسه ثم أمام كنيسته ممثلة في أب اعترافه بالصورة الحلوة دهيت واحد عايز ينظف قلبه إذا الإيمان في جانبه الرابع هو الأسرار المعاشة في حياتك. نصل إلى آخر نقطة. الإيمان هو المحبة المعاشة. أنا تبت وشفت من خلال الصلاة وسلكت من خلال الوصية وعشت من خلال الاسرار يبقى ان امارس المحبه اسمع كده الايه اللي قدمها لنا بولس الرسول يقول ايه الايمان العامل بالمحبه ايمانك العامل يعني الايمان كده آه، بترجمه لمحبه ابتديت من التوبه وصلت لغايه محبه وماذا تعني المحبه المحبة تعني خدمة الآخرين. الإيمان العامل بالمحبة. فيتحول إيمانك من فعل نظري أو فعل باطني داخلي إلى عمل خارجي. تعبر عن إيمانك من خلال أعمالك، من خلال محبتك، خدمتك للآخرين، من خلال أعمال الرحمة، اللي بتقدر تقدمها وينطلق الانسان اللي ماشي بهذه الصوره الايمانيه ينطلق لخدمه كل احد في اي مكان عشان كده نسمع في مسيحيتنا من ايام السيد المسيح وينطلق ناس تكرس نفوسها وتعيش عشان تخدم الآخرين ويخدم الآخرين دون طلب لشيء ودون طلب لمقابل هو حبا في الله يقدم حياته ويخدم كل أحد بس لازم تمشي كده فالإيمان يجب أن يعبر عنه ويبقى فصل الإنجيل بتاع النهارده بيتكلم وإن كان ذكر في وسطه كده الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير إن ما مشيتش بهذه الرؤية أو بهذه الصورة عشان الإيمان بتاعي الحكاية مش حكاية إن أنا أقف أقول قانون إيمانه بس مش حكاية إن أنا يبقى مكتوب فيه الاي دي بتاعي ان انا انسان مسيحي مش الحكايه كده ده الحكايه لها بدايه بس ارجوك تاخد بالك ان البدايه من الداخل وليست من الخارج لو كانت البدايه من الخارج يبقى عمل اجتماعي زي ال social works اللي بتتعمل كتير في اماكن كتيره في كل الدول فيها اعمال اجتماعيه وخدمات اجتماعيه بصور متنوعه لكن في المفهوم المسيحي خدمتنا نقدمها في محبة كاملة بس نقدمها امتى ده بعد مشوار طويل خالص تبتدي بالتوبة التي تعيشها في كل يوم ونقاوة قلبك ثم بالرؤية التي تمارسها على الدوام صلوا كل حين ثم بالكلمة المقدسة الكلمة المعاشة الوصية اللي بتعيشها في نهار في ناموسه يلهج نهارا وليلا ثم في وعي ممارسة الأسرار وقربك من المذبح وأخيرا تقدم المحبة المعاشة من خلال خدمة الآخرين من خلال تعبك من أجل الآخرين من آه، خلال المحبة التي تقدمها ويقف العالم كله قدامك كده هو بيعمل كده ليه أصل هو امتلأ بمحبة الله في قلبه فيقدمها للآخرين واحنا في الصوم الكبير وبنصلي وبنقول طوبى للرحمة على المساكين المديحة الشهيرة في أيام الصوم بنصلي من أجل أعمال الرحمة اللي يقدمها الإنسان لكن لا تنسى إن كل يوم من أيام الصوم هو يوم للتوبة ويوم لنظر الإنسان لداخل قلبه وداخل حياته ويشوف نصيبه وحياته ماشية ازاي يعطينا الله يا أحبائي أن تكون حياتنا مرضية أمامه في كل حين ويعطينا القلوب التائبة التي من خلال محبة الله تصل إلى خدمة الآخرين كل سنة وأنتم طيبين لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين